أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وسقينا على الحوض إن شاء الله رب العالمين آمنين مطمئنين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم اسقنا بيده شربة يا رب العالمين تنزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا وتدخلنا جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فهذا درسنا التاسع والخمسون إن شاء الله رب العالمين من دروس شرحنا لأحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه فتح الباري في شرح صحيح البخاري وربما هو الدرس الثالث ربما الرابع في كتاب التفسير آه ونحن ما زلنا مع الآيات التي اختارها الإمام البخاري رضي الله عنه في كتابه أو سفره العظيم صحيح البخاري وشرحها ابن حجر رضي الله عنه على مدى خمسة وعشرين عاما فاللهم جازهم عن الإسلام خيرا واحشرنا في زمرة من علم وتعلم لله رب العالمين لا شريك له ودروس العلم هذه من أسباب سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة وسعادة المسلم في الدنيا والآخرة أن يكون من رواد المساجد ومن المحافظين على هذه المجالس فلتحسن النية ولتخلص النية من القائل والمستمع بهذه الدروس عسى رب العباد أن ينفعنا بنا بها وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والآن عندنا يعني يعني أبواب كثيرة كنت قد أعددتها في أو كنا عايزين نخلصها الاثنين الماضي ولكن توقفنا في يوم الاثنين الماضي عند آية واحدة مما أوردها الإمام البخاري وفي قراءة على الصلوات صلاة الوسطى وقوموا لله قانتين تعالوا لنتحدث عن الصلاة وما فيها من بعض الأسرار لم يبقى للمسلمين شيء يدل على أننا في مجتمع مسلم إلا مسألة الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يزول أول ما يزول من الإسلام الحكم وآخره الصلاة يعني أول حاجة تزول الإيه؟ آخر يزول الإسلام خطوة خطوة خطوة خطوة إلى أن إيه؟ سوف يأتي زمن لا يوجد على الأرض من يقول الله هذا الله ده الكلام ده أن ربنا سبحانه وتعالى كما روينا وتحدثنا في أحاديث الدار الآخرة فيما رواه الإمام مسلم أن ريحا طيبة سوف تهب تقطب المؤمنين من تحت آباطهم فلا يبقى على الأرض إلا لكع ابن لكع يتهارجون كما تتهارج الحمر أو كما تهارج الحمر يعني الناس تتقاتل لا لسبب ويبدو الزنا في الشوارع والفواحش على جوانب الطرقات حتى يقول أمثلهم لولا احتجبتما يعني العاقل والراسي والحكيم واللي عنده حياء يقول للي بيرتكب الفاحشة يا أخي مفيش داعي عرض الطريق طبعا رصيد طب يعني سارة شوية حتى يقول يا سلام يا سيدي يا رسول الله سبحان الله العظيم انظر أنت يعني لا داعي المهم حتى يقول أمثلهم لولا احتجبتما سبحان الله ولا يبقى من الناس قتالة إلا كحثالة الشعير لا يباليهم الله باله يتهارجون تهارج الحمر لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل عليهم تقوم الساعة والعياذ بالله اللهم احفظنا يومها إن كنا من أهل الدنيا يا رب العالمين والعبد دائما تدعو الله عز وجل بحسن الختام لأن حسن الخاتمة هو فيه سعادة الدارين لأن المسلم قد يختم له والعياذ بالله بسوء فنسأل الله أن يختم لنا ولكم وللمسلمين والمسلمات أحياء وأموات في الخاتمة التي يرضاها رب العباد عز وجل أولا الحديث عن الصلاة وحافظوا على الصلاة أو الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين الآية هنا فيها ثلاث أجزاء ثلاثة أجزاء أو أجزاء ثلاثة الجزء الأول المحافظة على الصلاة بإيه؟ الوقت ولا في الخشوع ولا في كليهما ولا في الفرض أم النافلة أم في كليهما في صلاة الليل أم في صلاة النهار أم في كليهما في صلاة المسجد أم صلاة البيت وهكذا حافظوا على الصلاة كيف نحافظ أولا تحدثنا كثيرا من قبل عن أركان الصلاة وعن سننها وعن مستحباتها وعن مكروهاتها وعن مبطلاتها تحدثنا الكلام ده قبل كده في الفقه كثيرا وضحنا هذه المسألة بالتفصيل لكن اليوم عايز أن أتكلم عن المحافظة على الصلاة أتحدث عن بعض من أسرار الصلاة. أننا اتفقنا من قبل أن لكل عبادة أسرار لكل عبادة سر أو أسرار نخش شوية في مسألة الأسرار تعال أولا مقدمات الصلاة الطهارة أو الاستنجاء أو الاستبراء أو- أو التبول خلاص الطهارة أنواع ثلاثة طهارة الظاهر من الخبث وطهارة الجوارح من المعاصي وطهارة القلب من الرياء ومن الشرك الخفي بثلاث انواع من الطهارات اللي احنا ممكن نعرفها في طهاره يعني عاليه قوي ما تبصناش وهي طهاره السر عما سوى الله ودي طهاره الانبياء والصديقين ويعني اللهم اسلكنا في طريق الصالحين يا رب يعني وقته كله كيانه كله ها، سره كله ها، باطنه كله مع من بيده الامر كله ده مساله يعني في عباده تعال للطهاره الطهارات الثلاث طهاره الظاهر من الانجاس ايه النجاسات اللي ممكن تنجس الثوب او تنجس البدن ال- ما خرج من السبيلين البول والغائط بول الصبيه الجاريه اما بول الصبي اللي في الرضيع اللي في سن الرضاعه ينضح يعني دل ايدك ميه دل المكان ايه تلمس المكان بايدك المبلوله او المبتله الجزء اللي جاء اللي جاء عليه البول بتاع الطفل صار الثوب طاهرا الكلام ده للاب وللام إيه الصبيه البنت إيه تبولت على ثوبك لابد من غسل هذا المكان بول لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بول الصبي ينضح وبول الجارية ها يغسل خلاص هذا نوع من الايه؟ نجاسات طيب الست اعزك الله بتغير لابنها دي مسائل مهمه الكلام ده وانت تروح تقول لمراتك الكلام ده آه الست بتغير لابنها الثياب بتاعته علق بيديها شيء من النجاسه بتاعته ايدها اتبلت اتبلت ببوله او جاءت النجاسه من غائط لها تعمل ايه؟ هي كانت متوضيه وتصلي الظهر، متوضيه تصلي العصر، متوضيه تصلي الفجر، ماذا تصنع؟ هل نقض وضوءها؟ الجمهور على ان تغسل ايديها فقط ووضوءها سليم هذا من التيسير في امر الله عز وجل. يعني ربنا يستر على الست ها؟ ده التيسير روح فين؟ الراجل بتاع المذبح الدم نجس ولا طاهر؟ الدم نجس الدم لو جه على سبحان قالوا ان ال- الجزار ها الجزار والطبيب الجراح اللي بيعمل عمليه فالبلط بتاعه او الثوب بتاعه آه، تناثر عليه الدم ده بالنسبه للانسان الطبيب البيطري بيعالج الحيوان من الحيوانات تناثر عليه دم من دماء الجزار وبيذبح في المذبح نفس القضيه فبيعمل ايه؟ ده كل يوم وكده يديله 10 ساعات من الصبح لغايه الساعه 5 من الساعه 5 للساعه 5 يديله 12 ساعه من الفجر الى الغروب في المكان ده يعمل ايه؟ قالوا يصلي في ثوبه وصلاته مقبوله هيصير راح فين؟ لان شغلته شغلته ولذلك قال مالك لو سار فلاح خلف ما يؤكل لحمه يعني ماشي الفلاح ورا الايه الجاموسه بتاعته ورا الايه البقره بالت البقره كويس طب الديل بتاعها راح تتحركها ديلها شويه فالراجل الفلاح اللي ماشي وراها فوق البقره جايب من شعره لغايه رجلته غرق الايه؟ جلابيه راح الغيث يقول له اه بقى روح الغيط بقى وادخل الحمام الافرنجي اللي في الغيط وكلام طبعا الراجل يبص لك سبحان الله الراجل راح الغيط يعمل ايه؟ الامام مالك قال ايه؟ يصلي بثوبه هذا وفي ثوبه هذا وصلاته صحيحه ثم جاء بعد ذلك النص الذي حرم ما جعل الله شفاء امتي فيما حرم عليه خلاص يبقى كده ايه؟ تق- تغلق الباب امام اللي يقول لك البيره فيها علاج او الخمر فيها علاج او المخدرات فيها علاج العلاج فيما احل الله لا مي- لا فيما حرم الله يبقى اذا الست اللي بترضع ادي عرفت الحكم، الست اللي بتغير لابنها ادي عرفت الحكم، طب الست شايله ابنها رجع عليها دي نجاسه قالوا اه نجاسه تبديع الولد دي نجاسه فيجب أن إيه أن تغسل غلب قشط أو رجع على أمه أو على أبوه على الثوب يعني يجب أن يغسل هذا المكان في مسائل يجب أن تراعى في مسألة النجاسة كمان افرض واحد ثوب اللي بيصلي عليه اللي بيص- بيصلي فيه طاهر والجسد بتاعه طاهر لكن المكان الذي يصلي فيه ليس طاهرا طيب ما معنى ان المكان غير طاهر قال اهل العلم كل يابس طاهر كل حاجه ناشفه بقت ايه طاهره وايما اهاب دبغ فقد طهر اي جلد لاي نوع من النجاسات اندبغ فصار ايه طاهرا الا جلد الخنزير ده مش ممكن تدغه ما تدغوش تزوده تحمره مش ممكن ده ط- نجس الى ايه الى اقصى الغايات نحن نبشر الاخوات معرفش هو تبشير ولا تنفير نبشرهن ان 98% من ادوات المكياج اللي بيحطوها فيها دهون الخنزير فابشرنا اخواتنا انا عشان اه هي ان شاء الله ايه راعوا المساله دي كويس خلي بالك؟ يعني ال- ال- الاسلام اصل عظيم يعني حتى روي في الاثر ان لعن الله الواصله والمستوصله والواشره والمستوشره والفلجه والمتفلجه والواشمه والمستوشمه وفي روايه اخرى والقاشره والمقشوره القاشره اللي هي كانها بتقشر وشها وتحط وش تاني مش هتعمل كده؟ يعني يعني يعني في حكم الايه؟ ده بالظبط انت بتشيل وش ده الراجل ال- بتاع ال- النقاش بيعمل ايه؟ ده لازم نشيل وبعدين ايه؟ نسحبها في كلمة معجون وبعدين نديها وش تاني هي بتعمل ايه في وشها كده؟ تشيل وتحط سبحان الله هي دي اللي سحبتها في كلمة معجون دي قبل القاشرة والمقشورة قشرت وشها وحطت وش تاني باليد اخر او بيه العيال المهم سبحان الله ال- ال- ال- الاسلام عظيم لما حرم يعني عملوا احصائية عملوا بحث في امريكا سنة 93 وجدوا أن الرجال الذين يلبسون الأسورة والخواتم والدبلة الذهب عملوا عليهم إحصائية علمية أبحاث يعني وجدوا أن لبس الذهب سبحان الله يؤثر على القدرة الجنسية عند الرجل صدقت يا سيدي يا رسول الله يعني المسألة لما خلاص حرام على رجال أمتك ولسه نقعد مثلا 1500 سنة كمان إذا كان في عمر البشرية وقت هيكتشف العلماء برضه أن إيه وهكذا زي بالظبط يقول لك يا أخي الخنزير ده حرم ليه؟ آه، والله يا أخي خضر لا خضر إيه مش الدودة الشريطية ده احنا عندنا نوع من القدور الكاتمة نغلي فيها لحم الخنزير تقتل أي نوع من الحويصلات طب يا سيدي انت بعد 1000 سنه و1500 سنه من التح... من التحريم اكتشفت ان الخنزير دي دوده شريطيه بس طب بعد بعد 1500 تاني هتكتشف مئات الاسباب لان الله حرم ولذلك يتولد لحم الانسان وتؤثر ال- المطاعم التي ياكلها الانسان على نفسيته وادائه النفسي يعني تلاقي الرجل الافريقي يحب ياكل الحاجات الايه؟ الحريفه الشطه تلاقي تلاقيه ايه؟ عصبي خلي بالك انت تلاقيه أو هو طيب لكن لو ها آه لا يقف احد امامه تلاقي الراجل الانجليزي والاسكندنافي لحمه يقول لك لحمه بارده هو نفسه ايه؟ بعد عنك آه، خلي بالك انت ايه بارده لحمه من كتر لحم الخنزير مفيش مشكله يروح راجل واخد مراته من جنبه ويرقص معاها ما- ما- هو في مشكله لانه خنزير واكل خنزير هو هو بارد خلي بالك فالانسان ف- والخنزير هو الحيوان الوحيد الحيوان الوحيد الذي لا يغار على انثاه سبحان الله الحيوان الوحيد حتى ان قلت لحضراتكم قبل كده ان الخنزير الذكر يجد لذه غريبه جدا نفسيه ها اذا كان له نفس يعني ها عندما يرى انثاه مع ذكر اخر إذا وصلت ال- النتانه لغايه فين؟ ها سبحان الله ما عندوش ده بص على ذكر الحمام كده لو حد جه عند والدته ها كتير بالجناح سبحان الله لا لا اه والله ما- يغار قلت لكم السنه اللي قبل فاتت لما انهدمت الشيوعيه فالراجل مش لاقي ياكل في آه، موسكو حصلت يعني فواحد يقول له تاخد 100 روبل وتحط ايدك على النمره اللي جوه القفص اللي انت الحيوان الن- النمره نايمه سلامته النمر نايم جنبها فالراجل راح مدخل ايده من القفص هو لسه هيحط ايده على قليفه النمر النمر زوجها راح واكل ايده يا غار الراجل المصري ها الفلاح الصعيدي ها وابن البلد انت مش كده فاحنا ثلاثه ها يا فلاح يا صعيد يا ابن بلد صح ولا لا ولا هم يا- يا دي يا دي يا دي الثلاثه واحتمال التركيبه الثلاثه دي ماشي جنب مراته لا آه، الله اعلم قلعه شكلها ايه وماشي جنبها ولا اللي يبص لها يقول له ايه يا استاذ عيب عيب على مين بالظبط ها. شوفوا النام اكل دراع الراجل اللي هيجي عند الف فاين الغيره؟ ها الغيره على الحرمات ها الغيره دي مساله مش عايزه حاجه يقول لك يبقى غير لا لا- لا- لابد الغيره ده امر طبيعي الغيره امر طبيعي خلاص شوف سيدنا علي ها الله يرضى عليه مش قول عارف انت القضية، لكن بس بنقول عشان يعني مش يعني ال- ال- ال- الغيره تتبخر مننا تغار على مراتك وعلى والدتك وعلى اختك ها؟ ولكن لا تشوف ان تتغار الغيره امر طبيعي والست تغار على زوجها ماشي بس ما نصلش الى درجه الايه التشكك والشكوك واذا شككت فلا تحقق لما تشك ما تقعدش تخرب على الايه على الاحداث عشان توصل لا ما تنقبش ما تتجسس لا تتجسس حتى ان ال- ال- ال- السنه شرعت لك ان عدت من سفر لابد ان تعلم الزوجه انك جاي مش تطب فجاه حاطط الباب من تحت الباب وراح يا عفريت جوه الصاله لا لا اعمل مقدمات بعتهم حد بلغهم خبط على الباب اي حاجه يعني ما تربكش اهل البيت ما تربكهمش ما تعملش يعني انت جستاب يعني ك- انت مرعوب بره وترعبهم جوه ليه؟ يعني كفايه التجسس اللي عليك من نواحي اخرى ما فيش داعي انت تتجسس على اهل بيتك خلي بالك ها؟ فيعني ثق فيهن ان شاء الله رب العالمين اللهم احفظ نساءنا وبناتنا من كل سوء يا رب العالمين سيدنا علي دخل لقي سيدة فاطمة بتستاك بعود الأراك بعود الإيه؟ قال له أتغيب يا عود الأراك بثغرها؟ ما خفت يا عود الأراك أراك؟ أنت مش خايف إن أنا أشوفك يعني و... ها؟ ها؟ لو كنت أهلا للقتال قتلتك ها؟ لو كنت أنت أهلا للحرب أنا كنت ذبحتك ده الإيه؟ ده السواك في إيد فاطمة مش المسخره في ايدك وفير المسخره لا. ويعاد عليه يقول له ابقى توصل توصل. يعني ازاي يعمل ايه يعني؟ يعمل ايه؟ خلاص الغيره ولد انت ما تنتظرش خير ما تنتظرش يقول لك عيب يا استاذ الكلام ده عيب ايه؟ عيب عليك انت مش يعني عليك انت يعني على اللي بيعمل كده. المساله الاولانيه دي ماديه المساله الثانيه دي مساله ايه؟ معنويه يعني انت انت بس مش شايف الايه؟ مش شايف الذنب لا تراه ولكن هو يؤثر على القلب العين فيها نجاسة أن تنظر إلى ما حرم الله الإيد نجاستها أن تمتد إلى ما حرم الله القدم وهكذا كل هذه الأمور في نجاسات يجب أن تطهر منها القلب بقى وهو محط نظر الله عز وجل أن تطهره من كل النجاسات اللي فيه الحقد الحسد ما إلى آخره تعال بقى إلى إيه إلى مسألة الاستنجاء أول حاجة مقدمات الايه الصلاه ما حافظوا على ايه على نحافظ عليها ازاي نحافظ عليها من اول من ناحيه الكيان الفقهي التشريعي حتى ان اضبطها من ناحيه الايه اقامتها كما امر الله انت اول ما تسقط الحاجه تخرج من دوره المياه شوف شوف شوف سيدنا الحبيب علمنا ازاي قال ايه الحمد لله الذي اذهب عني ما يؤذيني اذهب عني ايه ما يؤذيني لو قعد ده في بطني كان يعمل ايه يموتني صح ولا لا؟ وابقى علي ما ينفعني غفرانك غفرانك معنى غفرانك غفرانك قال يا رب انت شلت عني الوحش وخليت في الحلم ورغم ذلك انا بعمل الذنوب طب اغفر لي بقى ما انا غلبان شوف ال- شوف الادب بتاع الحبيب ها؟ يعني انت يا رب شلت عني الوحش وخليت عندي الحلم وانا رغم ذلك مش كويس طب اغفر لي بقى ها غفرانك والحمد لله الذي اذهب عني ما يؤذيني وابقى علي ما ينفع في سيدنا الحبيب قال لما تدخل سوره الماء قال اتكئ نحو اليسار يا حبيب الله انت درست الخليه درست تشريح رحت كليه الطب يا الصق يا الصق الناس مما علمه ربه تجري على الشمال تساعدك على عمليه الاخراج سبحان الله وبعدين المساله غير كده وكده انظف انسان في العالم المسلم الموحد في كل حاجه شوف حتى لدرجه الراجل الالماني والله الراجل في احد كتبه قال والله ان محمدا بن عبد الله ها، لم يترك لاتباعه المسلمين شيئا يجتهدون فيه حتى اداب دوره المياه عددت فيها أربعة عشر سلوكا من السلوك الحضاري الحديث عديتها كده بالاتيكيت ليه يبقى ده دوره الميه 14 بند العقل الراجل لا مسلم ولا غيره دول دي 14 بند اتيكيت حديث ها من البروتوكولات بتاعه ال- الحداثه والمدنيه موجوده في مجرد دخول المسلم دورة الميه شوف الادب شوف الادب ده فيه ناس مسلمين ما يحللهاش قرايه الجورنال الا في دورة الميه صحيح هو ده مكانها الحقيقي ها لكن اه لكن الكارثه ان فيها صفحه صادقه هي الصفحه الوحيده صفحه الوفيات ده الصدق الواضح فلان مات يبقى مات الا اذا كان بيهرج معانا عايز يهرب من حكم قضائي ولا مات او بيكذب يقول انا مت دي مساله ويتحمل الوزن لكن نحسبه صادقا لان حتى لو كان كده فهو ميت برضه خد بالك انت الواد ضاع ها في العراق قعدوا رفع عليه وبيعيط وكلب وعمته زي ما انت عارف آه. الراجل اخر اليوم طلع فوق لقي الواد قاعد في عشه الفراخ ايه يا ابني بتعمل ايه؟ خلاص الفرخه قامت من على البيت فانا قلت احملها لايه؟ البيت بتاعه عشان تطلع كتاكيت راح نزل ده قال لهم ال ال الولد انا لقيته بس صوته برضه صوته زي ما انت زي ما انت خلاص ما هي الولد مخه ضارب فصو- اعتبروه ميت يعني اعتبروه ايه؟ اعتبروه مش موجود خلاص الولد مخ من غير مخ نسال الله ان يجعلنا واكم من اهل العقل ومن اهل الحكمه والذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ففي برضه شويه نسخه صحيفه او الجريده علمانيه شيوعيه بس حكمه العدد اصبروا وصابروا و... يا سلام يا اخي ايه ده؟ المهم يعني ففي ايات في احاديث في اسم الله عز وجل وهذا لا يجب ان يدخل الانسان به ثوره المياه. طيب كثير من اخواتنا ها ربنا يعافينا واياهم لسه بيشتغلوا طيب معاها اعلاف صدرها سلسله مكتوب عليها ايه الكرسي ها او مكتوب عليها لفظ الجلاله ها او معاها مصر صغير لما تحب تشوف حقوق حقوق المرأة الراجل تفتح تدور على الآية فين و- يعني مثلا يعني فالمص تعمل إيه؟ طب هي في الشغل دخلت دورة في بتاعت الشغل تعمل إيه؟ حاجة من الاثنين يا إما أنها ده في داعي تروح الشغل مدندشة ليه؟ ما دام عندها سلسلة يعني ده إذا قادرة يبقى في داعي للشغل ها؟ في داعي لإيه؟ للشغل لكن المهم يعني ده تعمل إيه؟ يا إما قالوا أهل العلم دخلها من جوه الثياب او تحطها جوه الشنطه او المصحف برضه يبقى جوه الشنطه او تسيبها في الدرج بتاع المكتب ان كان لها مكتب منفصل وتامن عليه او تسيبها مع زميلتها ها ان كانت تامن ها لان هي ما تدخلش دوره المياه بما كتب عليه لفظ الجلاله اي حاجه مكتوب عليها الله او اسم من اسماء الله او ايه من كتاب الله يبقى ده كله لا ندخل به دوره المياه ده ظاهر الامر تعال لباطن الامر انت قضيت حاجتك من بول او غائط واستريحت خلاص يبقى اعلم ان النجاسه تمثل المعصيه وان الطهاره تمثل التوبه والطاعه فالتعب كل التعب في المعصيه والراحه كل الراحه في الاستقامه سر هنا بقى يعني اذا النجاسه جواك تعبان ولا مستريح؟ تعبان يبقى النجاسه دي تمثل ايه؟ خد لها السر بقى بتاعها ها تمثل المعاصي فالمعصيه ما فيهاش راحه الانسان العاصي لا راحه له قاعد تعبان كل ما يعمل معصيه عايز المعصيه اللي بعدها وعايز اللي بعدها وعايز اللي بعدها ها واخد بالك فاذا ال- المعصيه ال ال النجاسه تمثل المعصيه ففيها تعب والطهاره بعد ما تخلصت من النجاسه كانما تخلصت من المعصيه كانما تخلصت من الانحراف فالراحة كل الراحة في طاعة الله والتعب كل التعب في معصية الله اللهم أرحنا بطاعتك ولا تتعبنا بمعصيتك يا رب العالمين يبقى ده السر في ايه؟ في الجزئيه بتاعه الايه؟ دخول دوره الطهاره. الطهاره. تعال للوضوء. انت تغسل ايديك اه. واحد بيغسل ايديه على الاقل خمس مرات في اليوم ويخلل بين اصابعه. طب ده ظاهر الامر. لكن انا عايز الايد ما تبقاش نظيفه ظاهرا. انا عايزها نظيفه ايه؟ حقيقه. ايه؟ لانه ما يرتشيش. لا يمدها الى حرام. لا يسرق بها مال الغير ها ما يناولش بيها ما يغضب الله عز وجل ده لما نقول حكم فقهي احيانا مثلا يعني واحده ست مناسبه الايد يعني قلع الذهب بتاعها ورايحه تديه للراجل بتاع المجوهرات عشان تبدله ربنا رزقها ب 1000 جنيه ميراث ها فعايزك ايه؟ يقول لك تجدد الذهب تروح تدي الراجل شويه الذهب القديم يوزنهم يقيمهم ويقول لها الفرق بينها وبين الجديد كذا ده حلال ولا حرام؟ قالوا الفقهاء هذا نوع من انواع الربا هذا نوع من انواع الايه؟ الربا ما من هذا ده كلام غريب ولا مش غريب غريب طبعا آه. نبسطها ازاي سيدنا بلال دخل الرسول عليه فوجد بين يديه تمرا تمر يعني ايه قال ما هذا يا بلال هذا تمر جيد اشتريت كيلا تمرا جيدا بكيلين من تمر رديء يعني ايه يعني عنده بلح يعني سكن دهند او يعني بلح مش قوي يعني نص نص يعني نص نص ماشي نص نص فادى اتنين بلح بلح اي كلام او نص نص وخد بيه نص الكميه بلح ايه طيب آه بلال اتم البيعه اهي. قال يا بلال اوه يا بلال انه عين الربا بع التمر الرديء اولا واقبض ثمنه ثم اشتري ما شئت. اقول لك ليه؟ اقول لك ليه؟ انت لو رحت الراجل بتاع المجوهرات ال- ال- ال- بتاع المحل بتاع الجواهر قلت له بتاع الذهب قلت له بقول لك ايه؟ انا هديك الذهب ده واخد بداله جديد يبقى هي- هيقيم لك الذهب القديم بسعر لكن لو قلت له انا هديك الذهب ده معاش فلوسه بسعر تاني صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ والشراء بشرائين حرام والبيع بسعرين حرام. صورة أخرى صورة أخرى في التجارة أنا لو دخلت لكم في فقه ال- المعاملات ها هنزعل كلنا من بعض أو هنزعل من نفسنا إن إحنا مقيمين على معاصي الله ها؟ ولذلك ربنا سلب البركة من الرزق اصل الربا مش هديك 100 جنيه خدها ب 110 ده نوع من انواع الربا ان الربا 73 بابا يعني مش نوع واحد كم نوع 73 أدناها كأن يأتي الرجل أمه وإن عرض الربا عرض المسلم يعني أنا لما أخذ في عرض أخوي المسلم ده إيه أكبر درجة من درجة الربا عند الله والبرابين يوم القيامة الذي يأكلون الربا ها لا يقوم إلا إيه كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا سبحان الله يقول لك ما أنا تعالى أنا تفهمني بقى يعني إيه الربا ده كلام إيه نأجله دلوقتي عشان إيه نكمل الإيه الدروس بتاعنا إن شاء الله نأجل الإيه موضوع الربا دلوقتي عشان ما ندخلش فيه لكن شوف تعامل بسيط من تعاملات التجارة حرام زي تدخل عربية في عربية نفس كده ذهب في ذهب تروح لبتاع السيارات تقول له ده عربية قديمة أهي عايز اشتري منك عربية جديدة أو يقول روح معانا عليك قد كده لو قلت له انا هبيع العربيه وعايز فلوسها هديك نفس السعر ولا سعر تاني؟ سعر تاني يبقى هذا حرام يبقى تبديل الذهب هي تروح الست تبيع الذهب وتاخد ثمنه وتشتري اللي عايزاه بعد كده و- وضحت المساله؟ اه طبعا المساله دي انا عارف دلوقتي الستات قاعدين جنب بعض يزغوا اللي بيزغوا في الثانيه ده ازاي الكلام ده مين اللي جاب الكلام؟ منين الراجل اللي- المهم هذا كلام ايه الفقهاء والعلماء اللي علمونا ربنا يعلمنا ما جهلنا ويذكرنا ما نسينا فانت بتغسل ايديك يبقى مش هي دي المقصد المقصد في غسل اليدين ان تغسلهما من كل حرام واحد يروح مدور طرف التليفون يقول لك انا همسك لك فلان انا بشتمك طب يا ابن الحلال استخدمت الايد واللسان فانك تدخل الحزن والنكد على الناس في ناس متخصصه في كده والعياذ بالله تسيء الى الناس واحد يسالني سؤال يا سيدنا الشيخ انا بنتي مخطوبه هو الخطيبه لما يكلمها في التليفون يبقى خلوه ايوه يبقى خلوه لكن ازاي تعريف الخلوه ان تكون يا ابني خلوه التليفون خلوه ايه رايك بقى التليفون خلوه اوضح ولا واضحه واضحه ونص وانا واضح أنا بقى مش واضح انت ده انت استاذ في كده اتعلمت أنا بقى مش عارف. اتفضل يعني المسألة إن في ناس عايزة تلبس الحق في الباطل. طب أنت أولا في غيره ولا ما فيش يقول فيه خلاص؟ كلموا ليه في التليفون؟ مكالمات ليه الساعة واحدة بالليل الساعتين بالليل؟ ولا ننام امتى ونصلي الفجر امتى ونقوم نصلي ركعتين امتى وامتى نقرا جزء القران وامتى نقول ندعي ربنا في الله مش ده الوقت الوحيد اللي ممكن يعني الناس تهدأ ده انت قانونا القانون الاسلامي ادالك الحق انك بعد صلاه العشاء ما تفتحش لحد شوف شوف الاسلام عظمه ازاي ما تفتحش لحد بعد صلاه العشاء وبالتالي ما تردش على مكالمه تليفون بعد صلاه العشاء ده وقت غير شرعي وقت غير شرعي من بعد صلاه العشاء لغايه ما تصلي الفجر وترجع على الساعه 6 كده هو ده الوقت ممنوع ده وقت وقت يعني يعني ملكك انت ربنا خلاها ت- ملكك عشان تعبد ربنا فيه براحتك ها اللي خلى عيالك اللي في البيت ربنا قال لهم خلوا بالك في ثلاث اوقات تخبطوا على ابوك وامك الاوضه شوف شوف جوه البيت اهو في استئذان برضه طبعا عايشين تحت سقف واحد من قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ربنا سماها ايه؟ عورة عورة مش بتروح تخبط لا في اداب وبعدين يا اخي اذا قيل لكم ارجعوا ارجعوا اه وقت كلام أنا بقول لك انا يعني إيه ارجعوا ارجعوا يعني ايه؟ يعني انا مش فاضي دلوقتي ما تزعلش مني تزعل منه ليه؟ هو الاسلام قال كده فك- مش عايزك دلوقتي انا مش فاضي لك وده سيد ربنا يفك كربك وامشي ما تزعلش لكن ازعل ما تزعلش انا عتبت رجلي بيد انا ده مساله بقى يبقى انت مش لا ترضى بحكم الله حكم الله ان اذا قال لك مش فاضي دلوقتي قول له ربنا يفك كربك طب اي مساعده ممكن اعملها جزاك الله خير ادي الاسلام عظمه الاسلام فانت من بعد العشاء لا احد يعني عندك واحد يصبح دي الساعه 1 2 بالليل وانت نمت ايوه نمت لك في شيخ ينام ايوه نايم شويه مش يعرف نام شويه ولا ايه؟ ها؟ طبعا اكون ده بعد ما دام صحيتك بالمره اسالك شكل يا ابني نام على روحي ولو افتيتك هوديك في داهيه هو بيقولوا ال- في البسل تفوا على وش الرزق قد نظره فهو ده صحاك خلاص بقى يلا بقى ها المهم ف شوف ده حديث اللي جنبه قال ايه قال ايه إيه؟ هي اشمعنى دي قال ايه يعني مش حكم فقه ده بقول لك مثل هاي عايز يعرف الكلام اللي هو يروح ي- يلابط بيه مع الناس عايز الكلام يت- تستفيد بيه انت سبحان الله. ما توحد الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اجد نفسي الا بينكم والا في بيت الله امر طبيعي ما انا أ- أ- الاقي نفسي كده قاعد منشرح بحس لا بوقت ولا بضيق صدر ولا بهم ولا بقى اشعر ان صدري منشرح وان روحي تحلق في السماء كلما جلست وارى اناسا يريدون الاستماع للعلم والاستفاده من العلم حببنا الله واياكم في العلم وفي اهل العلم وجعلنا واياكم من العاملين بما نعلم ان ربنا على ما يشاء قدير ادي غسل الايد غسل الفم اتمضمض المضمضه ماشي ارج الماء رجا شوف يا اخي عظمه الاسلام تكلف الى فرشه ولا غير لكن الاسلام بيحافظك على المساله قال يا سلام واحد يغسل فوقه خمس مرات ويرج وبعدين ايه السواك يا خبر على السواك وموضوع السواك ده ده موضوع بيحصل عليه مؤتمرات اه السواك ده موضوع تاني خالص لان الماده عايزين يستخلصوها ويحطوها في المعاجين بتاعه الاسنان مش عارفين بالظبط يوصلوا للدرجه اللي بيعملها السواك ها يعني سبحان الله لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه بس مش بصباعك بصباعك مش سواك ده مش قبل الصلاه تحط كده بابا وبعدين تتكلم على اللي جنبك يمكن يا اخي يزعل منك ها لا بلاش بصباعك لا السواك السواك. مش السواك الناشف اللي مقطوع من الشجره دي له من سنه آه، 52 لا مش سواك ده نشف خلاص السواك يبقى له ريحه كده ها وانت تلينه في الميه وبعدين له ع- يعني ماده البستين اللي فيه في ماده مره معينه كده اللي هو طعم السواك ده سبحان الله قالوا لما تختلط بال- باللعاب قادره على قتل 32 نوع من انواع البكتيريا في الفم امال ايه؟ ولذلك سيدنا الحبيب لما كان اول ما يقوم من النوم كان يستاك اثبت علماء طب الاسنان ان الانسان اثناء النوم بتتكون طبقه رقيقه على اسنانه لما يقوم الصبح يعملها بالسواك هذا مما يطيل عمر الاسنان في الفم فسيدنا الحبيب اول ما كان يقول، مين علمه ان في طبقه بتتكون ها، الا العليم الخبير السواك بس فانت بتمضمض بقك ماشي خلاص. لكن في مضمضه اهم في مضمضه اهم يعني شوف الرسول وصل به الامر انه قال للي اكل البصل والثوم ابقى اقعد في بيتك بلاش ايد قياسا عليه اللي عنده كحه شديده قياسا عليه اللي عنده انفلونزا قياسا عليه اللي عنده مرض معدي خليه في البيت عشان ما ايه ما يعديش غيره شوف العظمه بتاعت الاسلام ليه؟ اللي خلى المسلم بيتاذى من ريحه البصل والثوم فما بالك برائحة الغيبة والنميمة لو كانت لها رائحة شوف يعجبني كلام الحسن يقول أحمد الله أن ليست للذنوب رائحة وإلا لما جلس مسلم بجوار مسلم الحمد لله إن الذنوب ملهاش ريحة ده أنت كنت تدخل على واحد من المسؤولين مهمة وقاعد على الكرسي بالنسبة لك يمين وشمال قلت له تحت المكتب في فار عندك ميت ولا حمار ولا هذا مش حمار يقول لك اه في ريحه ريحه وحشه اه ليه؟ سبحان الله ليه؟ هو لان من فضل الله ربنا بيستر الذنوب اه سبحان الله يعني بل بامكاني ان انا اطهر ظاهري اللي الناس بيبصوا عليه لكن باطني سر بيني وبين عالم السر رحمته بينا لانه زي ما بيصبر على فلان بيصبر عليا سيدنا ابو بكر يقول يا من سترت في الدنيا لا تفضح على رؤوس الاشهاد يوم القيامه يا رب امين يا رب فالمضمضه تاخد بالك انت من لسانك ما يطلعش ما ينقصش الا شهر تكلم في الناس بالخير انشاق نفس القضيه ما تشمش ما حرم الله الست بتبقى محجبه ومقطبه وزي الفل وكويسه وماشيه في حالها الشيطان يقول لها شويه ريحه شويه ريحه لا الريحه النفاذه لا لان انت ما لفتيش النظر لانك متغطيه والحمد لله لكن لفت النظر بالايه؟ بالرائحه ما عطر بيت مال المسلمين امام عمر بن عبد العزيز فسد انفه قالوا ايه يا امير المؤمنين؟ قال وهل يستفاد منه الا برائحته؟ حبش ياخد شويه ما- ما ياخدش شمه مش من حقه شوف شوف ال- شوف حدود المسؤوليه لان الامراء اربعه امير ظلف نفسه ظلف نفسه يعني مسك نفسه عن الحرام ما مدش ايده عما حرم الله وترك حاشيته فهذا هالك يوم القيامه برضه هالك وامير ظلف نفسه وظلف رعيته ماسك روحه ماسك اللي حواليه يتم حيث فهذا كالمجاهد في سبيل الله قال ان ده حديث هو رواه الدرقطني وقال حديث حسن غريب يعني برضه و- و- وال ظلف نفسه وظلف ايه حاشيته فهذا كالمجاهد في سبيل الله لان امر صعب انك تحرم روحك وتحرم اللي حواليك تمسكهم بيد من حديد ورجل امير ظلف لم يظلف نفسه وظلف رعيته يعني هو بياكل بس ما بياكلش فهذا في النار ورجل آه ال- اخذ وترك رعيته تاخذ فهذا في الترك الاسفل سباء من ضوء يعني تبهلله بقى وتحها على البحر ليله واللي حواليه نسال الله السلامه سبحان الله ولذلك الله يرضى على سيدنا عمر بن الخطاب الله يرضى عليه لما شفت انت فاكر انت آه، عبد الله بن مسعود ابن عمر طالع ليه؟ ابن عاصم ابن عاصم ابن عمر ابن عاصم ده يبقى مين لعمر؟ حفيده عنده اربع سنين كده فمعاه بلحه ايه يعني معاه بلحه؟ ها؟ ها؟ منين يا ولد مهدي؟ عبد الله بن مسعود قاعد قال له يا امير المؤمنين بين اقفص بيت المال وزع كله طب يقفص بيت المال دي بلحه مرميه دي الواد جنبه صغير خد يا هلس. سيدنا عمر ايه فامسك بتلابيبه سيدنا عمر راح ماسكه من ايه من هدومه كده قال اما وجدت بيتا ياكل الحرام الا بيت عمر الا بيت اللي بياكل الحرام يا عم ده بقى لحم. يا عم ما تحبكهاش مش قوي كده آه، بس ده عمر بن الخطاب مفيش شم ارحميني لا دغري ايه البلح ما البلحه دي آه، تجيب بعدها النخله والنخله تجيب بعدها سن سن لان الحرام بيجيب بعضه ها؟ والحلال يجيب بعضه شوف تيجي درس العلم تاخد فايده وتسمع وتبتسم ها والله و- و- وتروح من شارع الصاف وقد يغفر لنا اللهم اغفر لنا يا رب والملائكة تدعو لنا ويغفرنا الله والملائكة عنده بالذكر الحسن الجميل كل ده خير يبقى الطاعات بتجيب بعضها والمعاصي برضه يترتب بعضها على بعض اللهم ابعدنا عن المعصية وأهل المعصية وتب علينا وعلى أهل المعاصي يا رب العالمين يبقى الأمن بلاش تشم الريحة لأن الأوروبيين يقولون للمرأة إن ال- العطر دليل على شخصية المرأة إيه شخصيتها يعني؟ حاجة غريبة بيضحكوا عليها والله بيضحكوا عليها لا إله إلا الله المهم تعال للوجه دخل رجل على عمر بن عبد العزيز عايز يمدحه يا جميل الوجه عايز يعني ياخد عطاء بقى فلازم يديله كلمتين كده ده كانوا بيضحكوا على الراجل اللي يقول اللي فات ده يقول لك ايه ده- ده من أح من اشيك عشره في العالم هو تاني مبسوط قوي يعني سبحان الله لا اله الا الله المهم فسبحان الله الثاني بيقول له يا جميل الوجه سيدنا عمر يقول له غصب عنك لا لو رايته بعد ثلاثه ايام في القبر لخفت منه طول يرد عليه ما يسيبوش يقول وشك حلو قوي جميل قال له آه، السلام لو انت شفتني بعد ثلاث ايام في القبر هتهرب خاف شوف يا اخي الناس شوف الناس اللي يجيب كل ليله في بيته العلماء عنده سبعه ثمانيه من العلماء حبايبه يقعدوا يقول يلا بقى ذكرونا بالله كل ليله مش مش يعني ايه ده هقونا بقى كل يوم ايه كل يوم عشان ما ينساش يبدا العالم الاول ينيمه واحد في النص يقول له فلان ده مات تيجي كل واحد يقول عن مرحله من مراحل الموت واحد يشرح للعلماء الروح تطلع ازاي والثاني يتكلم عن حساب القبر والثالث يقول اهو قام يوم المحشر الرابع يقول لك اهو قدام الميزان بيتحاسب ازاي الخامس بيشرح ازاي ماشي على الصراط والسابع والسادس بيحكي هيشوف ايه في النار والثامن يحكي انه ازاي في الجنه قل فنقوم من مجلس عمر بن عبد العزيز كالموتى نشرنا من قبورنا ودخل عليه ثلاثة قال لهم عظوني فقال الأول سيدنا رجاء بن حيوة رضي الله عنه صاحب أبي حنيفة قال يا أمير المؤمنين صم عن الدنيا وليكن إفطارك على الآخرة بس كلمتين خليك صايم عن الدنيا ما تخشش فيها قوي لأن أنت أكبر رأس محاسب وبعدين إفطارك في الآخرة وقال كعب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين اتخذ صغير المسلمين ابنا وأوسطهم أخا وأكبرهم أبا فاعطف على ابنك وصل أخاك وبر أباك المسلمين واحد من الثلاث يا أصغر يا أد يا أكبر سبحان الله وقال آه، أبو حازم رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن شر الرعاة الحطمة قال وما معنى الحطمة يا يا يا يا بيسألوا يعني ما, ما معنى الحطمة يعني ايه الحطمة سبحان الله فقال أبو حازم رضي الله عنه يا أمير المؤمنين شر رعاة الحطمة الذي يحطم نفسه ورعيته في نار جهنم يوم القيامة آه حطمة سبحان الله يتحطم جسده في نار جهنم والعياذ بالله من سلوكه السيء والعياذ بالله رب العالمين نسأل الله عز وجل أن يتولانا وإياكم بفضله ولذلك لما هارون الرشيد طلب أن يقابل الفضيل بن عياض فضيل عالم المسلمين هارون الرشيد أمير المؤمنين فقال له مش هيرضى يقابلك بالعزة بتاع العالم أنا مش هيرضى يقابلك قال بس يعني اتوسطوا لي عنه فنادى عليه الفضل بن الربيع اللي هو وزير ال- هارون يا فضيل من ينادي قال فضل بن الربيع انا جئت مع امير المؤمنين قال وما لك وما لامير المؤمنين جايين ليه لا وقت عندي عندي فقال امير المؤمنين يا فضيل اريد ان استفتيك في امر من امور المسلمين قال له لست بفقيه يسالني انا مش تحت فقه او او اقعد انت في سيادتك هناك وابعت الفتوى اللي انت عايزها والاجابه واحنا نمضي عليها مش ده الفضيل اه مش ده الفضيل لا قال له انت عايز عايز- قال له عايز فتوى عايز فتوى عايز فتوى اصعد يا- فاطفا المسرجه بالليل راح مطفي النور وجلس في ركن الحجره فجعلت اتحدث بيدي وامير المؤمنين من يصل قبل الاخر ليصافح الفضيل فوصلت يد امير المؤمنين قبلي فصافحها الفضيل فقال ما الينها من يد ان نجت من عذاب الله يوم القيامه الله ايد لينه وكويسه اهي بس لا سلام لو تنجو فبكى هارون فقال ال- ال- ال- الفضل بن ربيع اللي هو الس- الوزير بقى يا فضيل يا عالم المسلمين ارفق بامير المؤمنين قال اتهلكه انت واصحابك وارفق به انا انما انت كاصحاب فرعون يا اخي ما انت انت ضيعوه جاي انا عندي انا تاخد اللي جاه مني هكذا كانوا هكذا كانوا اللهم ارض عنهم واحشرنا في زمرتهم واجعلنا من القائمين على الحق يا رب العالمين حتى تتوفانا مسلمين صادقين ارزقنا الشهادة في سبيلك انك يا مولانا على ما تشاء قدير يبقى غسل وجه وانت بتغسل وشك كده بتراعي عن الوجه ده محط نظر الله الناس فانظر الى ان يجب ان تنظف قلبك فهو محط نظر الله عز وجل ثم بعد ذلك اليد اليمنى اليد اليسرى مسح الراس غسل الرجلين ان تثبت على الحق تثبت في ارض المعركه آه سبحان تذهب بالقدم الى ما يرضي الله دي اسرار في الوضوء تعال للصلاه انت بتعمل اول حاجه في الصلاه اسمها ايه تكبيره الايه الاحرام يبقى الصلاه نوع من انواع الايه الحج لان الحج والعمره لا ينفعان الا بايه باحرام لابد من الايه من الاحرام فبيسمي تكبيره التكبيره الاولى اللي تقول في الصلاه اسمها ايه تكبيره الاحرام ما معنى تكبيرة الإحرام؟ أن يحرم بعدها ما كان قبلها. الكلام ده قلناه قبل كده لكن لابد من التركيز على وحافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يبقى تكبيرة الإحرام. خلاص؟ يبقى لا يصلح ال- الإحرام في الحج. بتحرم إزاي؟ بتخلع المخيط والمحيط وتلبس تشكيلين لا لهم لا جيب ولا لهم خياطة ولا وكله زي بعضه خلاص يبقى لا يصلح الدخول على الله الا بان تتجرد من زينه الدنيا يبقى زينه الدنيا ان إن كانت ظاهره فباطنك متجرد لمولاك عز وجل خلاص قلبك مع الله تكبيره الاحرام وبعدين اي لا تصلح الصلاه الا باستقبال القبله القبله انت لو ربنا من عليك بعمره او حج الكعبه الكعبه حواليها ايه دائره والدائره دي خارجها ايه دائره اوسع وخارجها دائرة لغايه ما نملى الايه الصحن اللي هو المكشوف ده بعدين نملى الايه المسجد الحرام وبعدين ل- لما يكون في الحج بعدد زحمه قوي يبتدي نع- نحيط بالايه المسجد الحرام تبتدي الدائره تتسع تتسع تتسع الى ان تشمل البسيطه كلها كله بص على الايه على الكعبه يبقى الكعبه في النص والدوائر تتسع الى ان تبدا من بدايه حول الكعبه الى ان يبدا في دايره اولها في الصين واخرها في المغرب واولها هناك في سويسرا واخرها في جنوب افريقيا وفي كل وقت في كل وقت من ال 24 ساعه ها هناك مصلي وذاكر لله يعني اضرب لك مثال العشاء في القاهره يقول لك على 6 و17 طب في اسكندريه بعد خمس دقائق يبقى 6 23 يبقى احنا بنأذن دلوقتي وبعد دقيقتين بيأذن في طنطا وبعد دقيقتين في كفر الدوار وبعد دقيقه خمسه بيأذن في الاسكندريه وبعد خمس دقائق بيأذن فين في السلوم وبعد ربع ساعة بيأذن في طرابلس وبعدين بعد نص ساعة بيأذن في تونس وبعد ساعة بيأذن المهم لغاية 24 ساعة الآذان لا ينقطع والمصلون لا ينقطعون ابدا عن ذكر الله على طول يبقى رب المشارق والمغارب اه لان في مشارق ومغارب سبحان الله الشمس بتغرب في م- في القاهره خمسة الا خمسة اسكندريه الساعه خمسة في حته ثانيه خمسة وخمسة خمسة وعشرة خمسة وربع خمسة لغايه ما يوصل في ناس سبحان الله شفتهم في بعض البلاد الاسكندنافيه في شمال القرى وفي شمال كندا عندهم الليل ثلاث ساعات او ساعتين الشمس تغيب الساعه 12 تطلع الساعه 2 ده ساعتين النهار 22 ساعة ها 22 ساعة سبحان الله يقول لك الله الله الله الله طب ويصوم ازاي ده يا شيخ انت شغلك قوي يعني هو يبتدي الصيام مع ال- مع الفجر خلاص ويحسب ام القرى مكة بتصوم كم ساعة 15 ساعة 16 ساعة 14 ساعة فيفطر بعد عدد الساعات حتى ولو كانت الشمس في كبد السماء وقدوره لهذا اليوم قدره لان الصحابه لما سالوا الحبيب ها، ها، من علامات الساعه قال الشمس تطلع من الغرب تقعد قد ايه يا رسول قال اول يوم تقعد سنه يا ستار سنه تفضل مشرقه من الغرب سنه مضيئه سنه لو الكلام ده اتقال لنا احنا واحد يقول لك الله طب وننام ازاي؟ واحد يقول لك طب نروح الشغل ازاي؟ اسمع الصحابه بقى قالوا ايه؟ اول ما عرفوا الحكايه دي قالوا وكيف نصلي ونصوم يا رسول الله؟ شوف شوف الصحابه سيدنا عمر لما طعن ها؟ فاغشى عليه خلاص فلما فاق قال الصحابه التسعه من الصحابه خدوه آه، ودوه في الاوضه بتاعته وبعدين عبد الرحمن بن عوف راح صلى امام ركعتين آه، كمل الصلاه يعني بالمسلمين خلص الصلاه اول ما فاق سيدنا عمر قال هل صلى المسلمون الصبح؟ قالوا ايوه يا امير المؤمنين قال من قتلني يبقى فين الاهم مش اضراب من غير حاجه لكن اللي هيبص لواحد مش عارف ايه مجرد بصه اللي هيقطع صباع مش عارف ايه اقطع خبط يا ابني يا حبيبي لم شويه عاف على روحك ها ها لم ط... يعني لن تدوم لك لو دامت لغيرك لما دامت لك ها ولن تدوم لك كي تصل الى غيرك وهكذا الدنيا يعني دواليك ها؟ يرفع اقواما ويخفض اخرين فجوا الصحابه اهتمامهم الشمس تفتح سنه قال يا سلام الشمس تفتح سنه طب ونصلي الدار قال اقدروا لهذا اليوم قدره قدروا بقى ما بين الصبح والظهر قد ايه وبين الظهر والعصر قد ايه وب- سبحان الله شوف النهارده عندنا ساعات ومنبهات و... آه، 700 وسيله من وسائل التنبيه ها فالمسلم سبحان يشوف ال- الاهتمام بيبقى ازاي يبقى انت في تكبيره الاحرام تستقبل الكعبه خلاص تستقبل الايه الكعبه والكعبه مدار الارض المركز بتاع الكره الارضيه كله فكله ملموم حواليها كله ينظر الى الايه الى كعبه الرحمن خلاص طب واحد راكب الطياره سفينه اتوبيس عايز يصلي هل يجوز يجوز الفرض والنفل الفرض والنفل طب يصلي ازاي قال والله يتحرى القبله ان استطاع قاعد انت في القطر عرفت ان القبله الناحيتي فماشي لكن لو لم تستطع فصل في اي اتجاه وانت في الدبه وانت راكب على الدبه سواء قطار سياره اي نوع من من الذي يدب على من اي شيء يدب على الارض فتحرى الدقه باستقبال القبله قالوا اهل العلم واحد راكب دابه سفينه مثلا او طياره وهو مستقبل القبله في البدايه اكتشف ان الطياره انحرفت او ال- الباخره اتجهت اتجاه ده او الاتوبيس اتعادل شمال شويه اكثر من القبله هل يتعدل؟ قال لا لا يشغل باله فاينما تولوا فثم وجه الله تيسير طب اصلي ازاي وانا راكب الاتوبيس وانا راكب القطار وانا راكب الطياره انا قاعد اكبر اقرا الفاتحه والسوره وبعدين قوم براسي ايماء بسيطه ان قدرت ان كان في طرقه او حته بعيد في القطار ممكن اصلي فيها او في اتوبيس وانا بعيد عن الناس ماشي مفيش يبقى اذا ايه يبقى وانا قاعد في الكرسي بتاعي آه لما اجي اركع اميل دماغي سنه كده وبعدين سمع الله لمن حمده وبعدين اسجد السجود اميل آه، راسي اكبر قليلا من مساله الايه مما صنعت في الركوع وبعدين أج- وهكذا الى ان تتم الصلاه يبقى دي ايه دي صلاه راكب الدابه عشان تيسير الامر يصير الامر الاحلى من ده كله ان اول ما يجي الوقت بتاع الاتوبيس يروح راكن ويقول يا اخوانا اللي عايز ينزل يصلي بتاع التاكسي يقول يا اخوانا اللي عايز ينزل يصلي عند اول مسجد لو كان الدنيا شغلنا طب خلي واحد راكب تاكسي كده ها ويقول له لسه محروس يا اسطى هو اولا ما يقبلش كلمه اسطى يا باشمهندس يا هندسه ها، خلي بالك بالزين ما اعرفش ايه بالزين يا هندسه نعم عايزين بس ن- نصلي اه هو انت منهم الراجل يعني يكش بالكرسي يعني يشعر انه عمل غلط فانت تراعي المساله يعني تشوف الاشكال اللي حواليك ايه يعني انت رايح شايف الراجل من تحت سطحته من المحطه وهو مركب لك شريط سد في الش- الشيفون على اللي ما حبش مش عارف اعمل ايه يا معلم اي كلام ايه خلي بالك فانت باين الشكل كده فده يعني آه، يعني حد ياكل مع الاسد حد يقف قدام القطر يعني يا بقى مفيش داعي لده صلي في الكرسي وصلي على النبي عشان خدها من قصرها لان المؤمن غريب المؤمن غريب لكن لو انت مفتول العضلات قوي البنيه بتلعب رياضه وبتشيل حديد يا اسطى نعم واقف مصلي ده بقى ده موضوع تاني بقى ده موضوع تاني بقى يعني اذا شفت عندك قدره نفسيه لكده والله يا ربنا يكرمك ويكثر من امثالك ها ده واحد واحد عينات عمر بن الخطاب بقى عايزينها ها واللي هم اللي زي ما قلت لكم قبل كده من كام سنه بدري محاضره في مدرسه لغات فالعيال انت كده قاعدين قوي فبقول لهم آه، ده سيدنا عمر كان طويل قوي لدرجه اللي, اللي راكب الحصان او البغل يبقى سيدنا عمر وهو ماشي على رجليه يبقى طوله يرد ولد من الولاد يعني آه، يا شيخ آه، ده كان يبقى بطل في السله هو ده اللي همك كان يبقى بطل في السله شوف دماغ الواد فين دماغ الواد فين في السله سلة المهملات شو دماغه فين؟ لا اله الا الله وبعدين تجينا اسئله ايه رايك ده, ده, ده اي اسئله اروح اروح كليه اروح مدرسه اروح اي حاجه من وسائل التعليم لازم السؤال ده ما راي الدين في الحب؟ ده لازم ده اسئله الحب منهم كانوا مقرر من ضمن المقررات ما راي الدين في الحب؟ فانت عشان تفهم العيال والبنات يا بنتي الامر اللي تقدري تعمليه وما تستحيش ان تذكريه قدام ابوك وامك اعمليه انا قلت بقى ده انا قلت الايه الحاجه بقى الصاعقه المع- اللي هي بقى ما حدش يرد عليه تقوم بنت تقول ليه طب ما انا بجيب آه، زميلي في البيت بابي ما بيعترضش طب خلاص بقى ده ده بابي ده طب وانا بابي بقى انا مشكله بابي هنا طلعت انا من الحدود هنا شعرت ان انا لا قلت حاجه وضعت المحاضره وحرام تحريم منع لا تحريم شرع مثل هذه الاماكن، المهم نريد ان نقول ان المسلم يستقبل القبلة يعرف ان التوجه الى الله عز وجل بداية الاعمال، ثم بعد ذلك يقرأ فاتحة الكتاب، قبل الفاتحة في الامام بيسكت شوية. ليه؟ في دعاء الاستفتاح. وفي بعض العلماء زي الشافعية بيقولوا أن الإمام بيقرأ الف... ال- المأموم بيقرأ الفاتحة لو كانت الإيه لو الإمام سكت شوية في البداية أو ما بين الفاتحة والسورة قالوا المأموم عند الشافعية يجب أن يقرأ الإيه الفاتحة وجمهور الفقهاء قالوا لا معلوش قراءة الإمام أبو حنيفة طلع يعني بقى ما شاء الله قال لا لا, لا تقرأ لا الفاتحة لا في الجهر ولا في السر فصلاة ال- وقراءة الإمام لك قراءة شوف بصر لغايه فين قال ازاي يا ابو حنيفه تجيب الكلام ازاي تقول الكلام قال بلاش اقول لكم بالعقل دخل واحد للامام هيركع يعني خلص الفاتحه والسوره قال الله اكبر وركع وانت رحت ركعت معاه كبرت تكبيره الاحرام ورحت مكبر تاني وركعت حسبت الركعه قال لم تحسب حسبت ابو حنيفه قال ايه انت قرات الفاتحه ولا ما قراتش طب امال اتحسبت الركعه ازاي يبقى ابو حنيفه قال لا ما هو الراجل الامام ناب عنك اناب عنك وذلك الايه الامام ضامن ضامن جه الامام يركع رحت انت غلطت وسجدت رحت قمت لقيت انت غلطان فقمت لحقتهم في الركوع في, في, في الوقوف ها تسجد السهو لا سجود لمأموم في سهو اللي يتحمل عنك الامام طب هو ذنبه ايه؟ لا هو كده قدره ولذلك ما تبقاش حريص قوي انك يعني تتنحرر قوي مساله الامامه مس- المسؤوليه مسؤوليه سيدنا علي لما يجي كانوا يقدمون الامامه يقول والله كاني عبد سوف يقدم لكي تقطع رقبته ده واحد محكوم عليه بالاعدام وهيقطع رقبته دلوقتي وكان يرتجف كان يصفر ولا تدرون بين يدي من سوف اقف بعد لحظات لكن حسن البصري لبس ملابس الاحرام ورايح الحج فبصين على بقه بيشوف هيتمتم يلبي بقى ولا ايه فضل ساكت ساكت وشه اصفر ساكت وما بيرتعش ايه يا امام لما لا تبدا التلبيه قال اخاف ان اقول لبيك اللهم لبيك يقول لي لا لبيك ولا سعديك يا سلام شوف خايف يقول خايف ابتدي يقول ما فيش شوف يا اخي الناس شوف الناس سبحان الله يبقى اذا سكت انت بين تكبيره الاحرام وقراءه الفاتحه سكته لطيفه او سكته سبحان الله قالوا لو الامام طول قوي الامام الشافعي وصل فيه انه لما كان يكبر كان يفصل ما بين تكبيره الاحرام وبدايه البسمله في الفاتحه مقدار قراءه الفاتحه وكان يسكت ما بين الفاتحه والسوره نصف هذا القدر وكان يسكت ما بين قراءه السوره والركوع ربع هذا القدر الامام الشافعي عنده ثلاث ايه ثلاث سكتات ثلاث سكتات ما بين تكبيره الاحرام والبدايه الفاتحه وما بين الفاتحة والسورة وما بعد السورة إلى الركوع دي عند الشافعية خلاص مش معنى كده ان احنا نريد مذهبية لا ابدا والله هناك فقه مقارن ونشوف الرأي الاقوى والاصوب الاسلم في ده كله انك اذا كان في الصلاة السرية فاقرأ ظهر العصر الثالثة في المغرب الثالثة والرابعة في العشاء اقرأ ما شئت اقرأ انت كمأموم في الجهرية إذا قرأ القرآن ها، فاستمعوا له إيه وأنصتوا لعلكم ترحمون يبقى أنت إيه منصت في هذا الوقت لما تسمع من كلام الله عز وجل فأنت سكت في دعاء الاستفتاح ثم بدأت في الفاتحة وقسمت الفاتحة بينك وبين ربك الفاتحة دي أم القرآن زي ما وضحنا في الدرس قبل الماضي ثم بعد ذلك تركع الركوع في ناس لو بصيت على المسجد هتلاقي عشرين نوع من أنواع الركوع الركوع له صورة واحدة ال- السليم اللي اللي عنده غضروف ولا عنده ألم معين ولا رجله بتوجعه ولا عنده نقرس ولا ولا السليم العادي يركع يبقى واخد زاوية 90 درجة عارف الزاوية 90 لو وضع إناء على ظهره لاستقر يعني لو جبنا حلة أو طبق كبير فيه مية حطيناها على ظهرك وانت راكع المية لا تميل لا كده يبقى انت زاوية ايه 90 قائمه 93 كده مستقيم خلاص دي ده, ده الركوع طب تحصل ازاي على الكلام ده ربنا عمل لنا اقدار الطويل والقصير لو شديت الدراعين الاثنين وحطيتهم على الركبتين السبابه الى اسفل والثلاث صوابع الباقيين ده الوسطى والقنصر والبنصر يمنى والوسطى والقنصر والبنصر ال- الناحيه الشمال ايسر والابهام من الناحيه الثانيه خلي بالك والسبابه لتحت مسكت الركب كده بهذا المنطق وشديت آه الذراعين خلي بالك سوف يستقيم ظهرك 90 درجه انا عارفك اول ما تروح عايز انت دلوقتي جسمك بيخلق عايز تعملها تقول عايز اشوف الراجل ده صح ولا غلط روح تجربها ان شاء الله تلاقيها سليمه باذن الله خلي بالك بس المهم تفرد رجليك اصل في ناس يروح تاني رجليه وتلاقيه متكون كده في وركع او لا هو ده الركوع ليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما روي في الكتب وفي الاثر ما اصل ترك الصحابه وال- وال- والعلماء تركوا لنا الامر كانه كاميرا فيديو كان احنا شايفين الصوره كاننا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي خلي بالك فهنا بقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلي دماغه رأسه مع الركوع مستويا مع جسده لا رأسه مرفوع لفوق ولا ولا لحيته وذقنه مرتبطة بصدره لا خلاص وكان يوسع بين قدميه اتساع كتفيه صلى الله عليه وسلم احنا قلنا عليها وضع صفا بتوع الجيش وبتوع الرياضه صفا خلاص انتباه دي تعملها الستات خلاص مفهوم الكلام ده اه ويبصوا لبعض هم دلوقتي بقى ويقول لك ازاي يبقى ال- الست كانت تعلمنا غلط المهم احنا بنقول لكم فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الراجل بيوسع بين رجليه الست تضم ما بين اقدامها خلاص وبعدين انت في الركوع بعد ان تستوي التسبيح في الركوع سنه هو ايه سبحان ربي العظيم لما نزل ده فسبح باسم ربك العظيم قال الحبيب المصطفى اجعلوها في ركوعكم لما نزل تلاقي سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم يبقى انا بقى مامور ان اصلي كما صلى رسول الله مش نشوف صور شتى لل- للصلاه وبعدين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى لا معطي لما منعت ولا مانع لما اعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد كل دي نوافل لكن إيه؟ ليس فرض لكن سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد لازم يقف ويستقر فوق بحيث لما اشوفك وانت بتصلي اقول ده الراجل ده بيصلي لان الحبيب لما لقي الراجل بينهى بالصلاه قال له صلاتك ناقصة لا قال له صل فإنك لم تصل لم لم تصل وليه الراجل الصحابي دخل في صلاة الصبح ما لحقهمش فبيصلي لوحده قال لي يتصدق أحدكم على أخيه قام سيدنا عمر أوامر راح واقف على يمين الراجل ها، سبحان الله بيتصدق عليه بأنه إيه خلى له صلاته جماعة تصدق عليه يقول لك لا مش قلت لنا ان الصبح ما بعدوش يا سيدي الحبيب حب ايه يكرم الراجل ده بصلاه الجماعه ودي يعني ايه ليست قاعده طب انا دخلت المسجد في صلاه الصبح لقيتهم اقاموا الصلاه وانا ما صليتش ركعتين الفجر سنه ولا صليت ركعتين تحيه المسجد انا بتوضى في البيت صلي ركعتين ها سنه الوضوء اذا كنت مستعجل واجري على المسجد اصلي ركعتين تحيه المسجد وده بالاذان اذن يبقى صلي سنه الفجر او رغيبه الفجر واستنى مدة التلت ساعة لغاية ما يقيموا الصلاة ونصلي ايه الصبح الناس يقولوا عليه الفجر ده إن- نصلي الايه الصبح اللي هو الجهر خلف الامام خلاص انا بقى دخلت المسجد الامام اقام الصلاة نعمل ايه قال نصلي وراه صلاة الصبح الفرض وبعد ما نخلص ارجع ورا واصلي ركعتي الفجر هذا يصح عند أهل- الامام احمد عايز واحد نام صحي لقي الشمس طلعت الساعة 9 خلاص طلعت الشمس يعمل ايه؟ يصلي ركعتين الصبح الفرض وبعدين يصلي ركعتين الفجر الايه؟ السنة خلاص هذا استنى في ده الأسئلة. هذا في الصلاة أي سؤال يسوى فيه هذا لك في الصلاة يبقى حافظوا على الصلاة يبقى أنا حافظت دلوقتي على إيه أو فقهت بعض من أسرار الصلاة طيب جلست للتشهد خلصته أسلم قالوا الإمام يسلم عن يمينه وعن يساره على مين قال على المصلين من خلفه من الإنس والملائكة والجن المؤمن قالوا إيه ده طبعا في معانا هنا بسم الله الرحمن الرحيم بيصلي آه، ما تقلقش يعني المهم بيسلم على من صلى خلفه طب انت يا مأموم بتسلم على مين؟ قال بسلم يمنة على اللي عن يميني ويسرة على اللي عن ايه؟ عن شمال من المصلين. طب انا بصلي لوحدي يبقى اسلم عن الملك اللي عن يميني وعن الملك اللي عن ايه؟ عن شمالي. خلاص عشان يبقى ايه؟ كل ده تركيز يساعدنا على الايه؟ على مسألة التركيز في الصلاة. وحافظوا حافظوا على الصلاة. هذه المحافظة على الايه؟ على الأوقات. ما خير الأعمال يا رسول الله؟ الصلاة لوقتها. الصلاة لوقتها. خلاص؟ يبقى حافظنا على الصلاة. وكذلك جعلناكم أمة ايه؟ وسطا. أفضل أمة أعظم أمة يبقى الصلاة الوسطى الصلاة التي يرضاها رب العباد خشوعا وعبادة ومحافظة على أركانها أو محافظة على ما أمر الله بها حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين نقف بقى بقية الدرس عند قانتين وتوحدوا رب العالمين أولا يجب على المسلم أنه ما ينامش الليل كله لأن لو تنام الليل كله تصبح فقيرا يوم القيامة حد يحب يبقى فقير من سبعة لأربعة كم ساعة دول تسع ساعات تسع ساعات تقسموا أقساما ثلاثة تقسم الليل ثلاثة أقسام يا إما تقوم الليل من سبعة لعشرة وده اسمه قيام ويا دوب سبعة لعشرة ده زمن فيلم أو مسرحية او ماتش كوره بضربات جزاء صح ثلاث ساعات خلاص يبقى من سبعة لعشرة
يستريح بعد العشاء نام لو مراكش شغل ويصحى من عشرة لواحدة ونام من واحدة لأربعة أو نام من بعد العشاء لغاية الساعة واحدة او اتنين واصحى من الساعة 2 إلى صلاة الإيه؟ الفجر يبقى أنت يا إما من القانتين يا إما من العابدين يا إما من المستغفرين بالأسحار طب لنا إيه في الكلام ده؟ احنا تحدثنا الدرس الماضي عن فضيلة ركعتين في جوف الليل طب هل لما أصلي ركعتين في جوف الليل غير الثواب ليا إيه عند الله؟ قال زي ما أنا شايف الكواكب اللي في السماء مضيئة يرى أهل السماء البيوت اللي فيها قيام لليل يرون هذه البيوت مضيئة كما نرى نحن الكواكب المضيئة في السماء فيستغفر لأصحاب هذه البيوت فلما العبد يجي ينام يتقل عليه الشغل فينام يتعب ما يبقاش الليلات وبالملائكة تفتقد البيت البيت مظلم ليه فيتعلم الملائكة أن فلان غلبه النوم وكان تعبان عينه طول اليوم في الرزق بتاعه تعبان قوي قال فتدعو له الملائكة حتى يستيقظ وتستغفر له استغفر سبحان الله ولذلك العبد الركعتين بتوع جوف الليل دول بيعملوا خمس امور خمسة امور الامر الاول بيضيء الوجه الامر الثاني يشرح الصدر الامر الثالث يبارك في العمر الامر الرابع يضيء في القبر الامر الخامس يثبت على الصراط دي مسائل مهمة لركعتين جوف الليل ولذلك العبد رأس ماله وقته رأس ماله عمره فما يضيعش رأس المال فيما لا يفيد بل لابد من أن يقضي وقته فيما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة طيب هل واحد أديله 20 30 سنة بينام 8 ساعات هيقدر ينام خمسة ابدأها بالتدريج زي اللي بيدخن 30 سيجارة في اليوم عايز يتوب مش قادر قالوا النهاردة نخصم سيجارتين سيجارة سيجارة بقى كام 29 يعني يشيل من العلبة ها ولا ايه ده العلبة 20 عشر- خليك خليك في 20 عشان اعرف احسب معاك خليك في 20 شيل واحدة بعيد يبقى العلبة فيها كام 19 يجي تاني يوم يشيل واحدة يبقى العلبة 18 بعد 20 يوم ان شاء الله ربنا يتوب طالما وثق ونوى نية صادقة سوف يتوب عليه التواب اللهم توب على كل مدخن يا رب رب العالمين ان الجو المحيط بينا صعب قوي صعب وفي تلوث ومش تلوث عايزين نزوده يبقى يبقى اذا نفس القضية في الليل انا عايز اقوم مش متعاوز طب ازاي يقول لك ده انا نوام قوي ده انا احب انام كتير قوي طب يا حبيبي تعالى اعلمك تعمل ايه قال اول حاجه يقوم اول الليل نص ساعه بس يمسك المصحف يقرا جزء قران ادي نص خلاص؟ تاني يوم الحكايه حلوه والحلاوه لا والطاعه لها حلاوه تاني يوم يزوي يخليها ساعه الا ربع تالت يوم يخليها ساعه بعد كده يخليها نص ساعه قران ونص ساعه صلاه اليوم اللي بعديه يخلي نص ساعه قران ونص ساعه صلاه ونص ساعه ذكر وصلاه على رسول الله يبقى ده ايه ساعه ونص يبتدي بعد كده يزود سنه سنه على مدى شهرين يبقى داخل باذن الله شوف احنا هنبدا ان شاء الله رجب ها من الاشهر الحرم ولم يثبت حديث صحيح في قضيه تفضيل رجب بصلاه معينه او صيام معين عشان برضه ايه نقفل الباب ده لكن واحد عليه ايام صيام واحد عليها ايام صيام واحد عليه كفارات يصوم ما يشاء وكلها ايام كلها بركه كل ايام الله خير كلها ايام الله عز وجل بل وع- العبد يكثر من العباده في كل ايام الله عز وجل لكن لا يخص رجب بعباده معينه يبقى على مدى الشهرين دول بدات تتعود انك تنام قليلا بعد ما كانوا تسع ساعات بقوا سبعه بعد ما كانوا ثمانيه بقوا سته وبعد ما كانوا سبعه بقوا خمسه تيجي تتعود انك تقوم من الليل ساعه اول الليل وساعه قبل صلاه الفجر ولذلك الناس اللي عليها 20 سنة صلاة و30 سنة صلاة بنحل لهم المس- المسألة في بساطة قوم قبل الفجر بساعة اه وصلي يومين ثلاثة من اللي عليك يعني قوم قم قبل الفجر بساعة وصلي من اللي عليك 17 ركعة و17 و17 ادي 50 51 ركعة يبقى ثلاث ايام جيت في بحر اليوم قدرت تصلي من اللي عليك خير وبركة ما قدرتش يبقى انت عندك رصيد ثلاث ايام يبقى ثلاث ايام كل سنه ان شاء الله لو واظبت على هذا يبقى انت كل سنه بتصلي ثلاث سنين من اللي عليك ان شاء الله بعد سبع ثمان سنين تكون خلصت ال 20 سنه صلاه اللي ما صليتهاش قبل كده يبقى مسحت الذنب اللي عليك وفتحت صفحه جديده مع ربك الامر تيسير برضه ايه بكيفيه ان تقضي ما عليك من صلاه يبقى العبد سبحان الله يجب ان يكون من القانتين اللي هم ما يناموش طول الليل وان كثره النوم تدع صاحبها فقيرا يوم القيامه فحافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين يبقى المسلم آه يعني يجب ان يراعي هذه المساله جزاكم الله خيرا وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته